دار خايف عليك من نار ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك كل سنة وانتم طيبين خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران الحمد لله الحمد لله سبحانه ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه أما بعد فيا عباد الله نتكلم في سلسلة حلقات خايف عليك عن نقاط التحول التي حولت مسار الأفراد والأسر والمجتمعات بل الأمم والنهاردة هنتكلم عن نقطة تحول من البدعة إلى السنة كان هناك موقف ونقطة تحول لشيخ من مشايخ القرآن الكريم من طريق البدعة إلى طريق السنة بسبب موقف قد حدث لأن كثيرا من أهل البدعة لا يعلم أن ما يفعلونه هذا فيه لعنة لأن صاحب البدعة كما تعلمون أيها الأحبة ملعون أي مطرود من رحمة الله إلا أن يتوب صاحب البدعة هو سبب الفرقة التي تحدث بين الناس صاحب البدعة أقسم بالله هو سبب الغمة اللي في الأمة صاحب البدعة لا يشرب من حوض رسول الله صاحب البدعة لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إلا إذا تاب صاحب البدعة لا يقبل الله منه توبة بينه وبين نفسه إنما إذا تاب لابد أن يتوب بين الناس علانية ليصرف الناس عن البدعة التي ضلهم عليها صاحب البدعة أيها الأحبة لا يختم له بخاتمة سعادة إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى النهاردة حكايتنا عن الشيخ الضياف حكاية عن شيخ من المغرب ولكنني قبل أن أتحدث عن حكاية شيخ المغرب عاوز أقول للناس إن قد يبنى الأمر على كذب فتلاقي مقام معمول لبعض الناس وقلب هذا المقام ليس ببشري وقد يكون في هذا المقام من الداخل رجل بلطجي أو رجل سفيه كان لا يصلي ولا يزكي ومات على سوء خاتمة قد يكون في هذا المقام واحد من أهل التشيع قد يكون في هذا المقام واحد حتى لو كان في هذا المقام اللي عمله الناس له رجل صالح فمن أصحاب المقامات نجد بعض الناس عاملين مثلا مقام لابن سلام أو مقام للحسن أو للحسين أو للسيدة زينب أو يعني لإحدى النساء الطاهرات العفيفات أو لأحد من أولياء الله الصالحين بحق وقد يكون الولي رجل من الناس العاديين لكنه لا تظهر له كرامات فتظهر الكرامة أو لا تظهر فقد يكون أحد الذين يجلسون من أمامي من أولياء الله الصالحين أو تكون إحدى النساء من هؤلاء الأولياء إذا قد يبنى الأمر على كذب وقد يكون في داخل القبر شيء عجيب جدا قبل ما أحكي لكم قصة الرجل الذي تحول من البدعة إلى السنة هحكي لك حكاية عن بعض الكذبات التي قد تحدث أيام الاستعمار الذي كان يستعمر البلاد الإسلامية وأنا لا أقول استعمار إنما أقول لفظة ليعلم الناس ماذا أقصد إنما كان هو خراب يخرب هذه البلاد في بلاد المغرب العربي قصة معروفة مشهورة عن مقام من المقامات المشهورة التي يحتف حولها الناس رجل كان يسكن في قصره وفلته من أيام الاحتلال الفرنسي وبينما هو في قلب القصر وفي حديقة بستان قصره لما ضرب القصر في أثناء الحرب خرج هذا الرجل لأن الكلب قد مات بسبب القذيفة التي أتت على القصر كان عنده كلب حبيب عليه بيدلله بيحميه بيأكله بيشربه يعني تشوف الكلب هو عايش في قلب الفيلا تقول يا ليتني كنت موحدا لله ولن أعود عن التوحيد فدائما وأبدا أيها الأحبة الكرام نرضى بما قسم الله لنا فاختيار الله لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه الراجل ده مات الكلب بتاعه كان عزيز عليه غالي عليه قوي فلما مات قال هعمل ايه مش هسيب جثته كده فدفنه داخل البستان في قلب الورود تحت شجرة جميلة كان هو عاملها راح دافن هذا الكلب تحت هذه الشجرة وعمل مشهد له كده باللغة العجيبة اللي هي الريفية الفرنسية ممكن مش كل حد يقدر يقراها كتبها على رخامة وجعلها على مقبرة الكلب ثم سافر الرجل إلى بلاده بعد أن ضرب قصره وهاجر أو عاد إلى بلاده بعد أن طرد الاستعمار من هذه البلاد ومرت الأيام والأعوام وهو دايما بيحلم انه يزور الكلب بتاعه انتوا عارفين ايه اللي حصل لما كان من امر احد الناس وهو يسير في طريق هذا ال- القصر المهجور ضلت به الراحله فقال لك ما راح اقعد تحت الشجره اللي هناك دي اصبح المكان مهجور محدش بيروح له وبينما هو كذلك ذهب الى الشجره ونام تحتها ليرتاح في ظلها وبيبص كده حواليه يمينا ويسارا فلم يجد شيئا فأخرج بعض الطعام الطازج شوية فاكهة كده وعنب وتفاح وبتاع وحاطط بقى رغيفين عيش حلوين فقعد ياكل تحت الشجرة بعد ما خلص الطعام قال يعني أنا هاخد الأكل ده تاني راح رابط الكيس وقال يمكن يمر علينا أو على هذا المكان حد زيي ياكل من هذا الطعام والفاكهة لأن ما عنتش في حاجة إليه لأن بلدي أصبحت قريبة وخرج الراجل بعد أن أخذ الراحلة بتاعته وساب هذا الطعام تحت الشجرة بعد ساعات بسيطة جدا مر أحد الناس إلى هذه الشجرة فقال لما ارتاح تحتها شوية قال لما ينام تحت الظل أخذته سنة من النوم فنام ثم انتبه فوجد المشهد قال إيه ده أنا عندي قبر من القبور إيه المشهد العجيب ده والتفت بجوار الشجرة فوجد كيس ففتحه فوجد تفاحة طازجة وشوية عنب لسه حلوين ورغيف عيش ح- حلو كده لسه يتاكل الله قال أيوة إيه الآيات والمعجزات دي في المكان الموجود ده الخاو ده ما فيش حد هنا أبدا مكان خالي في هذه الأماكن المهجورة وأجد هذا ال- ده آية من الآيات الله أكبر فطعم من ال- لقاها جميلة قال الله ده المكان ده مبارك شجرة ومقام ده المكان ده مبارك فلما عاد إلى قومه والحكاية كلها قد تبنى على كذب الناس بيقولوا له إيه أعجب ما رأيت في سفرك إيه أفضل حاجة سمعتها أو إيه الشيء العجيب اللي قبلك قال وأنا ماشي في يوم من الأيام في المنطقة الفلانية عند شجرة نمت مكان ما بيعديش في حد قمت لقيت أكل طازج تفاح وعنب ورغيف فأكلت قالوا له آه ده أنت عديت على الشيخ الضياف قال الضياف ان هو ايه بيعمل ايه ده قال لك اللي بيضيف الناس اي واحد يروح عنده ضياف ويجيب له اكل وشرب الشيخ الضياف فانتشر الامر الشيخ الضياف طب نروح نزوره خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك القرآن
راح يزوروه لقوا شجره ولقوا المشهد بتاع الايه الكلب اللي جوه فقالوا بس ده احنا عند الشيخ الضياف واحد ورا الثاني انتشر امر هذا المكان الشيخ الضياف الشيخ الضياف ومش عارفين اللي جوه الامر ده ايه كلب بدا واحد تاني يقول لك اما راح انصب مرجحه هناك رايح فين يا عم عند الشيخ الضياف والتاني يجيب لك حلويات يبيعها والتالت يجيب لك كنافه والتالت يجيب لك مش عارف ايه ويقول لك البسبوسه والتالت جاب لك بندقيه وعملوا مهرجان ايه ده يا اخوانا قال لك ده الشيخ الضياف بني الامر على كذبه الحكومه سمعت بالخبر قال لك ايه ده في موارد بتتعمل هنا ومهرجان كبير عند مين الشيخ الضياف راح عاملين حواليه سور حوالين ال- الجنينه دي وراح عاملين المشهد عاملين له مقام وبدات الناس تزور وتدفع النذور والاف مؤلفه وملايين واللي حوالين البتاع عمال يشد ويسحب وهو عمال يدفع لمين للشيخ الضياف انتشر الامر فالراجل بتاع فرنسا بعد سنوات قال لك طالما الحال هدي بيننا وبين اهل المغرب اما روح ازور ش- ايه الكلب بتاعي راح يوصل للقصر لقى الناس هناك مهرجان قال ايه يا اخوانا ده قالوا والله ده الشيخ الضياف ضياف مين قالوا ده فيه واحد هنا مدفون من الناس الصالحين واحنا بنيجي نزوره الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سمعت به الحكومه راح قابضين عليه قالوا انت بتشتم اولياء الله الصالحين قال لهم ده كلب قال لهم يا اخوانا بقول لكم والله ده كلب قصتي كذا وكذا وكذا وكذا قال لا لا لا نصدقك قال خلاص احنا ننبش هذا القبر فإن طلعت العظام اللي جوه دي عظام إنسان أنا هطلها لكم بالذهب بل إن هدفع قبلها ذهب خالص نوزنها وأحط قبلها ذهب بل هعطيكم كذا وكذا من الذهب فإن طلعت عظام الكلب اجمعوها لي في سرة خليني أخدها وأمشي فاجتمعوا حواليه وقالوا خلاص ننبش القبر نبشوا القبر وحللوا العظام لقوها عظام كلب طلع الوالي اللي في قلب القصر ده وفي قلب المكان ده الشيخ الضياف ده والكذبة خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة الشيطان خايف عليه من هجرك القرآن محدش يزعل من الكلام ده نعم أنا أعرف أن هناك من الصالحين لكن اوعى تفكر ان الكلام ده بينطلي على حد انت والله العظيم امريكا ما هتدفع لك دعم لهذه النذور وهذه الاشياء الا اذا كانوا بيضللوا الناس والعوام ايه نقطة التحول راجل من الرجال كان حافظ القرآن الكريم في بلد من البلاد ويمكن يكون بيسمعني دلوقتي في قرية من قرى بلبيس دعاني مرة في المسجد بتاعه فكنت بتكلم عن السنة والبدعة والتوحيد الخالص لله واحنا قاعدين عند العمدة وحوالينا حوالي 15 واحد من الناس فبقول لهم احنا قاعدين هنا وبنتكلم في قرية سمعت عنها انها شغالة في الطرق والكباري والاشياء دي قالوا اه ده حتى الشيخ ده حافظ القرآن كفيف هو قال لي اسمع يا واد يا ايمن قلت له نعم قال لي انت عارف لو جيت قلت السنة والبدعة والتوحيد والكلام ده في المسجد بتاعي اللي انا طلعتك المنبر ده قبل 20 يوم ولا 15 يوم كنت كسرت رق- دماغك بالعصاية اللي معايا دي قلت له امال ايه اللي حصل ده قال لي ما انا اتحولت بقى من البدعة الى السنة قلت له ازاي قال لي ما هو جالنا شيخ طريقة وانا بقى كنت متبعه ده كان يدخن السيجاره دي ايمن تسقط منه الطفايه نجري عليها عشان نتبرك بيها اللي كان يجيب معزه واللي كان يجيب نجحني يا مولانا اعمل لي مش عارف ايه يا مولانا 95% يا مولانا وهو قاعد بقى حاطط رجل على رجل بقى لابس ابيض فابيض عامل زي اللي بيطيروا بيقولوا رحنا نصلي المغرب انا قلت مش معقول اطلع قدام شيخي فطلعته الله اعلم كان في السيجاره ايه فقلت طلع قدامنا اول ما كبر قري الفاتحه ما الفاتحه معقول بقى يقراها ما مش معقوله ما يقراهاش وسكت سكته طويله قلت ايه ده يمكن ده شيخنا بيعرف اكتر مننا في الصلاه بيقول وفجاه لقيته بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ثنيات الوداع ده مش قران ده يا اخوانا بيقول انا حافظ القران عن ظهر القلب مع- معلم القريه بيقول انا انا طلع البدر ده مين اللي بيقول ده شيخي طلع البدر السيجاره كان فيها ايه ولا ايه النظام بتاعه ولا هو مش حافظ اساسا طلع البدر فبقول اعمل ايه اصلح له ايه ده شغال لي في طلع البدر ورحت ساحب العصايه طبعا الاخوه سامعينهم كلهم ويمكن سامعيننا دلوقتي احنا متنا على سنه من الضحك ضحكنا كثيرا جدا ورحت ساحب العصايه وخبط على المنبر ما انا خايف اخبطه في دماغه يموت قال له لا يا مولانا ده مش طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ده انت حقك تقول يا نخلتين في العلال يا بلعهم دوا وربي لو شفتك في القريه تاني لمكسر لك دماغك فقلت له والله العظيم قال لي والله إيش- اسال الاخوه دول كلهم قلت لهم يا واد انت هو هات له واد من بتوع السنه يطلع يعلمنا والله ما امشي وراهم تاني ابدا نخلتين في العلالي وكان نقطه التحول هذا الامر قال والله بعدها قلت في نفسي مش همشي الا ورا الناس اللي بتقول قال الله قال رسول بجد فصاحب البدعات يا اخوانا ممكن يدمر الدنيا ما تجيبش واحد صاحب بدعه وتقف بيه عند المقابر وتقول له ارنا عشان تعتق الميت من النار والله ما هو جاي لك الا عشان الفلوس ولا هو عارف هو بيقرا ايه زي المراه اللي جابت ناس عشان تعتق زوجها من النار قال جايبه له سمك ورايحه عند المقابر مع العلم ان هي في الدنيا كانت مطلعه عينه يمكن كان بيطلب السمك في الدنيا لحد ما يطلع له زعانف مع يعني ده هذا مبالغه انما ايام كان حيا كان لا يساوي شيئا فلما ذهب الى المقبره اصبح في فمه سقره فجايب واحد من اصحاب البدع عشان يقرا على المقابر عشان يعتق الميت من النار فادت لكل واحد 50 جنيه وجت على واحد ما لقيتش الا 5 جنيه او 3 جنيه فقالت له معلش بقى نصيبك هو ده اللي لقيته في جيبي دلوقتي لان وزعت على كل المشايخ قال لها وعاوزين اقرا الميت بتاعك ايوه قال لها طب اسمعي بقى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون قالت له يا راجل اتكل ده تبدأ بإن المجرمين في عذاب جهنم قول لنا آيات الاستبشار إن الأبرار لفي نعيم إن المتقين في جنات ونهر قال لها ليه بتلاتة جنيه عاوزاه يروح الجنة والله لدخله الجهنم فصاحب البدعة لا تأخذ منه سوى إنه عاوز أكل وشرب وطعام ويضل الناس تاني كلام بقوله إن الراجل ده تحول من الضلالة إلى الهدى تحول من البدعة إلى السنة اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نقطة التحول بتاعتنا النهاردة الشيخ الضياف خلي بالكم لا يطلع كلب عافانا الله وإياكم كلام كان لازم أقوله بالطريقة دي عشان صاحب البدعة ياخدنا ملعون لا يشرب من حوض رسول الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا إذا تاب لابد أن يتوب ويعلن توبته عن بدعته أمام الناس إيه لا ي- يعني يوم القيامة هو سبب الغمة هو سبب الفرقة خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة شيطان خايف عليك من هجرة القرآن خايف عليك تعال يا إنسان بحر الفتن غدار خايف عليك من نار ودع سنين الألم ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران أحبكم في الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته خايف عليك من غضبة الرحمن خايف عليك من وسوسة الشيطان خايف عليك من هجرك الكون